السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل على عبدك ونبيك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد الليلة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى الليلة مع درس من أخطر الدروس بتاعت سلسلة السيرة كلها الليلة مع غزوة خيبر الليلة مع أول لقاء وآخر لقاء النبي عليه الصلاة والسلام مع أعظم لقاء النبي هيقضي فيه على وجود اليهود في المدينة المنورة يوم 5 يونيو سنة 67 لما اليهود احتلوا فلسطين احتلوا القدس يدخل موشى ديان ساعة الانتصار ويقف وسط اليهود وهم بيحتفلوا بالانتصار ويهتف موشى ديان هذا يوم بيوم خيبر هذا يوم بيوم خيبر اشمعنى خيبر اشمعنى خيبر اللي فضلت محفورة في قلوبهم 1400 سنة وبعد 1400 سنة لسه قلوبهم محروقة على خيبر اول ما الرسول عليه الصلاة والسلام يفوز وينتصر في صلح الحديبية اول ما الدولة الاسلامية تستقر اول ما يحيد جبهة قريش اول مهمة الرسول يخرج لها اول غزوة الرسول يخرج لها كانت اليهود يا جماعة كانت يهود خيبر اخيرا جه دوركم يا احفاد احفاد القردة والخنازير اخيرا جه دوركم يا اعلى عن خلق الله اخيرا جه دوركم يا اللي ياما اذيتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرر رسول الله بعد 20 يوم بس من صلح الحديبية انه ياخد الجيش الاسلامي ويطلعوا على خيبر اشمعنى اليهود يا رسول الله اشمعنى اليهود اليهود ثبت من السنين اللي فاتت انهم زي السرطان لو ما اتشالوش من جسد الامه هيموتوا الامه كلها اليهود ثبت ان هم لو كانوا اتسابوا كانوا دخلوا الفرس والروم في جزيره العرب اليهود خطر على العالم كله اليهود كانوا خطر على استقرار الجزيره العربيه كلها اشمعنى اليهود يا رسول الله اليهود هم اللي قلبوا علينا غزوه الاحزاب لما اتحصرنا ب 10000 وكنا هنتقتل كلنا وكنا هنتذبح كلنا لما خرج مبعوث منهم 600 كيلو لمكه يقنعها و600 كيلو الغطفان يقنعها ويجيبوا غزوه الاحزاب كلها علينا اليهود هم اللي اقنعوا بني قريظه انهم يخونونا في غزوه الاحزاب وكنا هنتقتل كلنا اليهود هم اللي قالوا عليا من اول يوم عداوته ما بقينا اليهود هم اللي حاولوا يقتلوا النبي في غزوه بني النضير مفيش معركه قامت ضد رسول الله الا اليهود كانوا سبب فيها اشمعنى اليهود يا رسول الله طب اشمعنى خيبر لان خيبر دي راس الافعى بتاعه اليهود في جزيره العرب كلها لو سقطت خيبر اليهود في جزيره العرب سقطوا ويقرر الرسول عليه الصلاه والسلام في محرم 7 هجريا الخروج الى خيبر يا جماعه نصف غزوات النبي كانت مع اليهود دي ملاحظه لازم ناخد بالنا منها بدر اول غزوه مع المشركين طب اللي بعدها بنو قينقاع مع اليهود طيب بعد بنو قينقاع تيجي احد مع المشركين بعدها بنو النضير مع اليهود لما حاولوا يقتلوا النبي بعدها تيجي الاحزاب مع المشركين بعدها بنو قريظه مع اليهود بعدها صلح الحديبيه مع المشركين بعدها خيبر مع اليهود نص الغزوات اليهود هم اليهود لغايه دلوقتي لسه قلوبنا مولعه من مناظر المذابح اللي عملوها في المسلمين لما دخلوا صبرا وشتيله دخلوا صبرا وشتيله شارون قطع الاعضاء بتاعه الاطفال وعملها عقد عشان يتباهى بانه قطع اجساد الاطفال بتوع المسلمين لما اليهود في العصر الحديث دخلوا صبرا وشتيله وجاب واحد جندي من اليهود امراه حامل وفرغ في رقبتها الرشاش لما ماتت فتح بطنها وطلع الجنين كانت في الشهر التاسع ذبحوا قدام المواطنين المسلمين لما طلعوا 30 مسلم ومسلمه كان منهم اتنين عرسان جداد وقتلوهم رميا بالنار في صبرا وشتيله لما جروا ورا طفل عنده ست سنين امه خدته تحضنه في صدرها وتصرخ وتستغيث قعدوا يطعنوه بالسكاكين قتلوه ذبحوه في حضن امه وظلت مجنونه الى ان ماتت بعدها من الموقف اللي حصل لها لما جم في اسره كامله قتلوهم بالنار ما عادش غير طفل رضيع هو اللي حي فضل يصرخ ويبكي من منظر بركه الدماء اول ما انتبهوا لصراخه فرغوا فيه الرشاش هو كمان كانوا في صبرا وشتيله يجيبوا المراه المسلمه يغتصبوها وبعد كده يقتلوا اولادهم قدامها كان بقى اولادها قدامها بعد كانوا بيجيبوا الحلقان من اذان النساء يشدوها عشان يقطعوا لهم اذانهم وفي جنين فاكرين يا جماعه يوم 3 4 2002 كنت فين كنت انت فين يوم 3 4 2002 قدام مباراه ولا ولا في- ولا في فسحه ولا في مصيف كنا فين يا جماعه ولا ايام امتحانات 3 4 2002 مسبحه جنين لما حصروا مخيم جنين والمجاهدين فضلوا يجاهدوا لاخر رصاصه معاهم واول ما الرصاص خلص دخلوا وعملوا مذبحه هائله كان من ضمن المذابح اب ابنه نزل واتاخر بيبص عليه من البلكونه ضربوه بالنار الام خارجه لقت جوزها مقتول في البلكونه حاولوا ينقلوه في المستشفى ممنوع حاولوا يدفنوه بعد ما مات ممنوع ويتحلل جثته قدام اولاده كانوا يخبطوا على باب البيت ويحطوا قنبله على الباب اللي تفتح الباب تنفجر القنبله فيها ويطير وجهها من القنبله ده قالوا اللي عايز ينزل يشتري حاجه ينزل الناس نزلت قصفوهم بالنار وقتلوهم كان معركه غزو كان جنين كان مخيم جنين تحول لمذبحه رهيبه رهيبه من على ايد اليهود يا جماعه اليهود ياما عملوا فينا منظر اطفال غزه الطفل اللي كانت جمجمته مهشمه ترضى انك انت يا ابن ابنك يبقى المنظر ده الخمس طفلات اللي قتلوهم في اوضه واحده بقصف صاروخي تقدر ان بناتك يتقتلوا في لحظه واحده قدام عينيك ال- المسلمين اللي كانت جثثهم بتبقى مسلوخه ومحروقه والمسلمين اللي كانت جثثهم بتبقى مشقوقه نصين مين فينا يقدر يحصل لاخوه ولا لاحبابه كده اليهود هم اليهود اليهود اللي موجودين الوقت هم يهود بنو النضير اللي حاولوا يقتلوا النبي هم يهود بني قريظه اللي خانوا العهد مع النبي وكانوا هيقتلوا المسلمين هم يهود بنو قينقاع اللي حقدوا على حجابك وحاولوا يكشفوا حجاب امرأة مسلمة هم اليهود اللي قالوا على سيدنا محمد عداوته ما بقينا يقرر الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الانتقام يوم الرد على اليهود ويقرر الرسول قرار غريب جدا ان محدش هيخرج معايا غير اللي خرج في الحديبية بس ازاي يا رسول الله 1400 واحد بس يا رسول الله يا رسول الله ده اليهود 10000 واحد 10000 واحد في خيبر ازاي مش بالعدد مش بالعدد اوعوا تفتكروا ان احنا هننتصر على اليهود بالعدد مش بالعدد يا مسلمين ال 1400 دول بيعوني على الموت في الحديبيه امتى الرسول خرج لليهود لما بقى معاه رجاله بيعت على الموت امتى هنخرج لليهود لما يبقى معانا رجاله تبيع على الموت وتيجي بنت عندها 13 سنه تقول له يا رسول الله خذني معك يا رسول الله امرض ال- الجرحى اسئل ناس في المعركه خذني معك يا جاهد يا رسول الله الرسول ياخدها ومن الغنايم يلبسها عقد عقد من الغنائم هديه ليها وبعد ما يموت النبي عليه الصلاه والسلام يوم موتها توصي ان العقد يدفن في رقبتها عشان يوم القيامه تروح بيه على الحوض لرسول الله وتقول له انا جاهدت معاك يا رسول الله يخرج الرسول يخرج جيش محمد يبدا الطريق الى خيبر يبدا الطريق الى دوله اسرائيل الاولانيه 1400 مجاهد و20 امراه يبدا الطريق النبي ما رضاش ياخد اي حد معاه اوعوا تفتكروا ان ربنا هيسيب اي حد يقاتل على اعتاب فلسطين ده اصطفاء النبي كان ممكن ياخد الاف الجيش المسلم خارج يا جماعه يقضي على اليهود قلب الواحد بيرتجف مع خطوات الجيش المسلم امتى هتيجي لحظه الانتقام امتى هتيجي لحظه الرد في العصر الحديث يا رب امتى يا رب اليهود مش عايزين اسلحه قويه عايزين قلوب قويه اليهود عايزين ناس مبايعه على الموت يا جماعه ويمشي النبي 100 105 كيلو متر من المدينه لخيبر في الطريق يجي خبر خطير جدا ان قبائل غطفان هتمد اليهود ب 4000 مقاتل 4000 يبقى 14000 ازاي الرسول عليه الصلاه والسلام يعمل حركه خارقه يقوم موجه الجيش ناحيه غطفان يقوم غطفان تترعب يبعتوا لل 4000 يرجعوا يقوم غير اتجاه الجيش ناحيه خيبر وتفضل غطفان فاكره ان النبي را جاي يهاجمها لحد ما النبي يفتح قلاع خيبر العرب كانت واقفه مبهوره النبي ب 1400 هيقدر ي- يقضي على 10000 واحد غير الامدادات معقولة النبي هيقدر يقضي على اليهود بالعدد والتسليح والمهارة الحربية بتاعتهم خيبر كانت حصن رهيب يا جماعة خيبر كانت 8 حصون يعني 8 مستوطنات زي دلوقتي كل حصن دارت على ابوابه معارك دارية 8 حصون كل حصن مكشوف من بره عشان لو حد جه يحاول يخترقه يقتلوه بالنبال والسهام كل حصن فيه ابراج عالية يضربوا بالسهام منها وكانوا امهر رماة في العرب كل حصن لهم السور واحد ده ممكن اسوار كتير عشان محدش يعرف انه يقتحمه كانت قوتها رهيبه قوه عدديه 10000 بني ادم كان القائد بتاعهم بس مرحب قوته ب 1000 فارس وكانوا امهر رماة وكانوا مركز تجمع اليهود في الجزيره كلها وكانوا اقتصاديا رهاب كان بني النضير بس اللي هاجروا ليهم اغنى ناس في العرب كلها كانوا يا جماعه الحته الواحده بس من من خيبر فيها 40000 نخله كان معاهم امدادات تموين غذائيه تكفي سنين كامله كعرب بي- بيسموا خيبر ريف الحجاز يعني المكان اللي مليان خير خير في الحجاز كان يا جماعه التسليح بتاعهم رهيب كان عندهم تفوق عسكري على كل العرب مجتمعين زي الوقت بالظبط كان عندهم اسلحه اسمها دبابات رهيبه واسلحه اسمها المنجنيق اسلحه العرب ما سمعوش عنها اصلا وكانوا اقتصاديا اقوياء جدا لانهم كانوا بيسلفوا العرب بالربا لغايه ما ربنا انتقم منهم ويدخل الرسول عليه الصلاه والسلام اطول حرب في تاريخ الغزوات كلها اطول حرب ويدخل النبي عليه الصلاه والسلام اخطر حرب كانوا ثمان معارك كل مستوطنه من دول كانت بمعركه كامله من المعارك يا جماعه الثمان حصون دول الثمان مستوطنات دول كل مستوطنه كانت هيدور عليها معارك ضاريه زي ما هنشوف دلوقتي الثمان مستوطنات مستوطنه واحده بس الاولانيه دار عليها معارك فضلت ضعف بدر واحد مجتمعتين سبع مرات في المده 15 يوم كان اشرس معركه لان النبي عليه السلام كان اليهود عارفين انها معركه وجود وكانوا متوقعين لو النبي اثرهم انهم هيتقتلوا زي بني قريظه كانت اخطر معركه لان اول مره النبي يحارب ناس معاها الاسلحه ديت ومعاها التسليح ده باختصار يا جماعه عشان ندخل في الغزوه اليهود خيبر سنه سبعة هجريه نسخه من دوله اسرائيل سنه سنه 2009 دلوقتي الاقتصاد الرهيب اللي مصه دم العرب فيه التسليح والتفوق العسكري على المنطقه كلها المستوطنات اللي بتتكون منها الدوله ال- الحصون زي الجدار العازل اللي بانينه دلوقتي ويوصل جيش المسلمين اليهود يشيلوا من النساء والاطفال من اول اربع حصون يحطوهم ورا ويحطوا المقاتلين بس في الحصون القدامانيه النبي عليه الصلاه والسلام الجيش بتاعه كان جيش فقير جدا كانوا لسه المسلمين مش لاقيين ياكلوا يا جماعه اول مره يلاقوا ياكلوا بعد فتح خيبر اول مره يشبعوا واحد من الصحابه كان عليه دين ليهودي اليهودي قال له تسدد الدين قبل ما تطلع الصحابي معهوش خمس دراهم باع هدومه عشان يسدد الدين عشان يطلع الصحابه باعوا هدومهم عشان يحاربوا اليهود باعوا هدومهم عشان ينتقموا من اليهود سيدنا علي كان مريض جدا نايم في الفراش طريح مريض مرض رهيب كان عينيه عينيه كانت شديده الالم وفيها رمد شديد كان بيقول والله يا رسول الله ما ابصر سهلا ولا جبلا ولا ابصر موضع قدمي كان رابط عينيه من شده الالم وكان لازم حد يسنده وهو ماشي وكان نايم طريح الفراش لما سمع ان النبي خارج خيبر صرخ عليه في صحيح البخاري انا اتخلف عن رسول الله انا الرسول يطلع وانا ما اطلعش شالوه شالوه هو طريح الفراش ينقلوه مش عشان يقاتل عشان يبقى موجود مع النبي في المعركه الصحابه عمرهم ما خدوا اجازه مرضي زي سيدنا علي ما قالش اجازه مرضي يا رسول الله عمرو بن الجموح خرج غزوه احد وهو بيعرج وما قالش اجازه مرضي عمرهم ما ما صحابيه خدت اجازه وضع اسماء هجرت وهي في الشهر التاسع عمر ما صحابي خد اجازه تحسين دخل ابو هريره يا جماعه ما كانش لاقي ياكل وفضل ثلاث سنين ملازم النبي عمر ما صحابه خ... صحابي خد اجازه اعتيادي من نصره دين الله ما فيش اجازات في الدعوه ما فيش اجازات في نصره الدين كانوا بيحاربوا بكل قوتهم وطاقتهم يوم تبوك يسيبوا الثمار في المدينه ويخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش اجازات لاي سبب من الاسباب ويوصل الجيش لخيبر يوصل بالليل 1420 مقاتل ومقاتله حتى النساء حتى بنات اعدادي حتى الاطفال الكل خارج عشان ينتقم من اليهود جيش محمد رايح ينتقم من اليهود ويوصل الجيش بالليل وبالصباح يهجم الرسول عليه الصلاه والسلام على يهود خيبر وهم خارجين لمزارعهم الرهيبه اول ما يشوفوا الرسول يجرم ويقفلوا عليهم الحصون ويقولوا محمد والخميس محمد والخميس جيش محمد جه جيش محمد جه يا يهود خيبر النبي عليه الصلاه والسلام شايف قدامه 10000 واحد بيجروا زي الفيران من 1400 صحابي النبي يقول الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين وتبدا المعركه وتدور معركه ضاريه رهيبه حوالين اول حصن بس لسه احنا في اول حصن اول حصن كان اسمه حصن ناعم كان حصن حصن رهيب اليهود خرجوا منه النساء والاطفال رجعوهم ورا وخضوه من الاكل ومن كل حاجه عشان المسلمين لو دخلوه ما يلاقوش اي امدادات وكان الابراج بتاعته قعدوا يرموا المسلمين بالاف النبال والسهام عشان يرجعوهم ويقتلوهم وكان آلا كان يهود عدد رهيب ورا الابواب الحصينه بتاعته الجدران بتاعت حصن ناعم ما كانش حد يعرف يخترقها كانت عايزه من جانيك عشان تتهد والمنطقه اللي قدامه كانت منطقه مكشوفه الصحابي اللي يقرب يتضرب على طول اول يوم في حصن ناعم في محاوله اختراقه اتجرح 50 صحابي اصيب 50 صحابي واتقتل صحابي يا جماعه كان الموضوع خطير فضل 15 يوم الصحابه حواليه مش عارفين يعملوا مع اليهود حاجه الرسول نزل يقاتل بنفسه ونزل يجاهد بس الحصون كانت رهيبه الرسول فضل يبعت كتيبه ورا كتيبه ورا كتيبه من المسلمين محدش عارف يفتح الحصون كان القتال بيبدا من اول النهار لغايه ما الليل يدخل ما كانش المسلمين واقفين قدامهم مش عارفين يعملوا ايه وفجاه تتفتح الحصون ويخرج مئات الجنود اليهود ان لم يكن الاف الجنود اليهود بالسيوف بتاعتهم ويهجموا هجمه واحده على المسلمين المسلمين يقفوا يحاولوا يصدوا الهجوم بكل طريقه لغايه ما يقدروا يرجعوا اليهود للحصون تاني ويقفلوا الابواب المسلمين واقفين في نفس اللحظه يلاقوا الاف السهام جايه بتتضرب عليهم من فوق المسلمين مش مصدقين اليهود استدرجوهم لغايه الابواب بعد كده قفلوها وامطروهم بالسهام والمسلمين لسه بيحاولوا يجروا ويبعدوا يلاقوا الابواب اتفتحت تاني والجنود اليهود خارجين وراهم بالسيوف تاني كانت ايام ضاريه كانت ايام رهيبه خيبر ما اتفتحتش بالساهل خيبر اتفتحت لما كان في رجاله استحملوا اللي ما حدش يقدر يستحمله وفي اليوم ال 14 الرسول عليه الصلاه والسلام يعلن لا اعطين الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ده مين يا جماعه يطلع سيدنا علي المريض طريح الفراش اضعف واحد في الجيش يا رب عشان تعرفوا ان الانتصار على اليهود مش عايز قوه عشان تعرفوا ان الانتصار على اليهود ما هوش عايز عدد اضعف واحد المهم القلوب المهم يحب الله ورسوله سر كل فتح في حياتك انك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه اخر واحد كانوا يتوقعوا علي كلهم كانوا مستنيين يبقى هم اخر واحد يبقى سيدنا علي يا جماعه قوموا اوعى تقول امكانياتي ضعيفه اوعى تقولي وانا هعمل ايه علي بن ابي طالب اتنقل جثه ممدده ربنا فتح على ايديه الحصن الحصن الرسول عليه السلام يدي الرايه لسيدنا علي يطلع سيدنا علي ويقوم طالع مرحب قائد اليهود في الحصن يقول قد علمت خيبر اني مرحب ويمسك السيف ويتبختر على الفرس ينقض عليه سيدنا علي ويبداوا يتبارزوا مبارزه رهيبه يقتلوا سيدنا علي ويكبر سيدنا علي ويقوم ينقض بعد كده ياسر اللي هو مسك ال... مسك ال... القياده بعد مرحب ويقول قد علمت خيبر اني ياسر وينقض الزبير بن العوام عليه صفيه ام الزبير تصوت يا رسول الله وحيدي ابن الوحيد يقول لها انه قاتله ما تخافيش على الزبير ينقض الزبير على ياسر يقتله ويتقتل خمسة من قواد اليهود قدام الحصن علي بن ابي طالب يستغل ان ابواب الحصن اتفتحت ويهجم المسلمين بعد 15 يوم دامية ويخترق الحصون ويخترق الحصون ويتسلقوها ويفوزوا باول حصن بعد 15 يوم دامية يفتحوا اول حصن احنا لسه يا جماعه لسه سبع حصون لسه لغايه دلوقتي الحصن لما اتفتح فتح المسلمين دخلوا ما فيش لا اكل ولا سلاح وبعدين مدة الحرب طولت هنجيب اكل منين يدخلوا على الحصن الثاني الحصن الثاني اليهود كلهم بتوع الحصن الاولاني هربوا على على الثاني بقوا عدد كبير بقوا 500 مقاتل في الحصن الثاني غير اللي هرب بقى للباقي 500 مقاتل واقفين من اليهود والمسلمين في الوقت ده حصلت لهم مجاعه رهيبه لدرجه كانوا هياكلوا لحوم الحمير اللي كلوا جلودها في شعب ابي طالب من كتر الجوع والرسول يامرهم ان هم يتركوها حرام حرام اكلها ثلاث ايام حوالين الحصن مش عارفين يعملوا ايه بطونهم بتتلوى من الجوع كانت مجاعه رهيبه ما كانوش عاملين حساب المده دي كلها ثلاث ايام ولو كانت طولت المده اكتر من كده كانت بقت كارثه يفضل اليهود يرموهم بالسهام لغايه ما يتقتل اتنين ممن شهدوا بدر وبعدين وفجاه تتفتح ابواب الحصون ويحصل هجمه 500 يهودي بالاسلحه بتاعتهم الحصن ده بالذات كانت اسلحته رهيبه الحصن ده بالذات كان له كذا سور مش سور واحد الحصن ده عرف المسلمين 80 يوم ما هنيجي نحارب اليهود تاني هيبقى المعركة شرسة قد ايه بس هنقضي عليهم زي ما اتقضى عليهم هنا باذن الله يخرج ال 500 واحد المسلمين يفروا ويهربوا في كل اتجاه ما يثبتش غير رسول الله والحباب بن المنذر الرسول يفضل يهتف ويرجع المسلمين ويذكرهم بثواب الجهاد الرهيب الرسول عليه الصلاه والسلام يفضل يهتف يا جماعه يهتف في المسلمين عشان يرجعوا المسلمين اول ما يلاقوا اليهود ال- يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيناديهم والرسول والحباب بن المنذر بس اللي سبتهم شايفين يا جماعه شجاعه النبي عليه الصلاه والسلام شايفين جرأه هذا القائد العظيم هذا الرسول العظيم هذا النبي العظيم يبدا المسلمين يرجعوا تاني وهم راجعين يرجعوا اليهود لغايه ابواب الحصون تتقفل ابواب الحصون ويتفتح وابل من السهام ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنال رمايتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الموقف خطير جدا الصحابه ياخدوا النبي ويبداوا يبعدوا بسرعه وهم بيبعدوا يفاجئوا ان ابواب الحصون اتفتحت تاني وان اليهود بيهجموا تاني هجمه شرسه شعواء تاني ايه ده المعارك الداريه يا جماعه في ناس ما كانتش متخيله ان خيبر بالمنظر ده الناس معتقده ان خيبر زي مشركي مكه مشركي مكه مين ده قبل ما النبي يطلع خيبر واحد من يهود المدينه قال له يا محمد اتظن ان اليهود كالاعراب الذين قاتلتهم يا محمد انت ما انت انتوا مش عارفين اليهود دول وضعهم ايه دول اقوى تسليح في جزيره العرب واقوى ناس متدربه على العسكريات في جزيره العرب انتوا متوقعين ان اليهود دول لقمه هتبلعوها يا محمد يا ابن عبد الله والعرب كلهم مستنيين مين اللي هينتصر معقول محمد هيقضي على اليهود لو قضى على اليهود خلاص ما عادش قدامه غير مكه ما عادش قدامه غير مكه في جزيره العرب كلها و- ولا اليهود هم اللي هيقضوا عليه ونبقى خلصنا بقى ونبقى خلصنا من حيث لا نحتسب بقى الحصن الثاني ده يا جماعه كان رهيب كان ال- ال- الحصار حواليه كان حصار رهيب كان حصار كان حصار مفزع الرسول عليه الصلاه والسلام يحاول ان هو يأيد معنويات الصحابه ويحاول ان هو يقوي الصحابه ويخرج يوشع قائد الحصن الثاني ويخرج ليه الحباب بن المنذر ويفضلوا يحاربوا في بعض ويبارزوا في بعض لغايه ما يقتلوا الحباب بن المنذر ويكبر المسلمين واخيرا يب- ربنا يملا قلوب المسلمين بقوه يهجموا هجمه رهيبه على الحصن هجمه استشهاديه طول عمرهم استشهاديين طول عمرهم ابطال طول عمرهم بيضحوا بدمهم عشان الدين ويخترقوا الحصن ويأسروا اليهود لاول مره يتاثر يهود في الحصن ده ويهرب اليهود الباقيين يدخل المسلمين الحصن يذهلهم ايه ده ايه ده عمرهم ما شافوا كمية اكل في حياتهم زي دي ده امدادات تكفي سنين ويذهلوا الاسلحة دي كان في سلاح اسمه الدبابات الدبابات دي يا جماعة بيوت من الصفيح زي الدبابة الوقتي جواها الجنود يقعدوا ويتحركوا ناحية الحصون مهما ترموا بالسهام ما يأثرش فيهم سهام وايه المنجنيق ده ده جهاز بيضرب قذائف من نار تخترق ال ال ال الاسوار وتكسرها وتهدم الحصون واليهود كانوا معينين التسليح ده كله ليه اليهود يبقى كانوا ناويين ان هم يضربوا المسلمين يبقى اليهود كانوا بيعدوا اليوم هيضربوا في المسلمين والا بيعينوا التسليح ده كله ليه ليه ويلاقوا ويلاقوا خمر بكميات رهيبه يرقوها كلها على الارض ويطلع المسلمين على ابواب الحصون ويفضلوا يهتفوا الله اكبر الله اكبر وترتج خيبر كلها بالتكبير الرهيب خيبر كلها ترتج بتكبير رهيب والرسول عليه الصلاه والسلام يمتلئ قلب النبي بالفرحه لفتح الحصن الثاني ايام الحصن الثاني جه واحد للرسول عليه الصلاه والسلام عبد حبش اسود مشرك قال له يا رسول الله انا رجل اسود اللون دميم الوجه منتن الرائحه يا رسول الله انا يا رسول الله فقير لا مال لي لو اسلمت ربنا يديني ايه لو اسلمت ربنا يعمل لي ايه الرسول قال له الجنه الراجل سمع كلمه الجنه بهر قال له يا رسول الله انا هاسلم وقاتل معاك ويتقتل هذا العبد في المعركة يروى ان الرسول وقف على جسده وهو يقول لقد حسن الله وجهك وطيب الله ريحك وكثر الله مالك والله لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تنازعان جبته يعني الاتنين جايين عليه بفرح وشوق رهيب وهم جايين على هذا العبد واحد تاني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الرجل مات دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة واحد تاني فقير جه للنبي قال له يا رسول الله انا عايز اقاتل معاك اسلم وقاتل يدخل لما النبي تفتح ليه الغنائم دي تبعت له منها يقول له ما هذا يا رسول الله ويرميها على الارض ما على هذا تبعتك انما تبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا فاموت فادخل الجنه الراجل ده في الحصن اللي بعده اتضرب بسهم ومات ودخل الجنه الرسول قال صدق الله فصدق انت صدقت ربنا ولا لا احنا وصلنا الوقت يا جماعه للحصن الثالث وصلنا للمرحلة الثالثة لغاية الوقت فتح حصنين ولسه ست حصون الحصن الثالث يا جماعة الحصن الثالث ده كان وضعه رهيب الرسول منع المسلمين من أخذ الغنايم عشان ما يفكروش في الدنيا والمسلمين ما بيبطلوش من معركة لمعركة يفاجئوا ان الحصن الثالث عالي جدا جدا على قمة قلعة وان الطريق ليه الفرس نفسها ما تعرفش تطلعه وان الممرات حواليه وعرة وان الطريق مكشوف تماما وهم قاعدين يرموا بالسهام ليل نهار عشان المسلمين ما يعرفوش يقربهم مفيش غير حل واحد ان احنا نستدرجهم انهم يخرجوا من الحصن طب يخرجوا ازاي الرسول عليه السلام يفضل الصحابه لغايه يدوروا ويبحثوا لغايه ما يكتشف النبي عليه الصلاه والسلام ان في منابع ميه حوالين الحصن المنابع ديت في ممرات سريه سراديب بينها وبين الحصن ينزل اليهود فيها بالليل ياخدوا الميه ويرجعوا الرسول عرف مكان الميه بتاعتهم حصروا الميه ومنعوا الميه عن اليهود واضطر اليهود للخروج بكل قوتهم في معركه ضاريه على ابواب الحصن الثالث ودارت معركه رهيبه انتصر فيها المسلمين اليهود حاولوا يجروا على الحصن تاني يقفلوا بوابه المسلمين سبقوهم ومنعوا اليهود وكانت معركة عظيمة انتصر فيها الإسلام وفضلت المستوطنات تقع عقبال يا رب المستوطنات بتاعت اليهود دلوقتي وفضلت المخيم وفضل البنيان والحصون بتاعت اليهود تقع لحد ما وصلنا للحصن الأخير آخر حصن يا جماعة المعركة الأخيرة الحصن اللي فيه كل اليهود وكل النساء وكل الأطفال الأسوار بتاعته كانت رهيبة الأبراج بتاعته كان بيترمى منها كمية سهام ونبال لا توصف الابواب بتاعته كانت محصنه تحصين رهيب المنطقه المكشوفه من بره كانت مخليه حد ما يقدرش يقرب والاول مره يستخدم رسول الله المنجنيق ويضربوا الاسوار بالمنجنيق وتتفتح ثغرات في الاسوار ويجري جيش المسلمين كله ده اخر حصن بكل غل في قلبهم على اليهود بكل رغبه في الانتقام من احفاد القرده والخنازير ويجري المسلمين الرجال والنساء ويجري كل اللي في الجيش برغبة عارمة في في القضاء على اليهود ويدخلهم وتحصل معركة رهيبة معركة ضارية في الحصن الأخراني لغاية ما يتأثر كل جنود اليهود وتسبى كل نساء اليهود ويرتج خيبر بالتكبير وترتج جزيرة العرب كلها بتكبير المسلمين على النصر ال 1400 جندي هزموا ال 10000 يهودي اتهزم اليهود المؤسسة العسكرية التي لا تقهر اتحطم سمعتها بعد شهر كامل من الحصار والمقاتلة الرهيبة يتهزم اليهود وترتج الجزيرة بالتكبير وينهار اليهود عقبال التكبير على ابواب القدس يا رب عقبال التكبير على ابواب الاقصى يا امه محمد عقبال التكبير مره تانية في يوم الانتقام والرد على اليهود ويهزم اليهود ويفاجئ الرسول ويفاجئ الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كلها بمفاجآت غريبة جدا اول مفاجأة اللي اتقتل من اليهود في كل ده يا جماعة 96 واحد واللي اتقتل من المسلمين 16 واحد 96 النبي كان ممكن يعملها مجزرة النبي كان ممكن يذبح اليهود من اولهم لاخرهم طب النبي عليه الصلاة والسلام سابهم ليه عشان النبي يا جماعة مش بيحارب عشان الحرب عشان سفك الدماء لا عشان السلام الموقف ده يثبت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام رسول السلام قد ايه ده وهو بقى بعت علي بالراية ما قال له لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اما بصيت للحديث ده قلت يا رب المتوقع لان يقتل الله بك رجلا واحدا النبي يقول له لان يهدي والنبي في مفاجأة تانية ما, ما, ما يقتلهمش يعينهم مزارعين في الارض ياخدوا نص دخل خيبر مقابل الزراعه النبي حط اليهود في المكان السليم بتاعهم يا جماعه هو ده المكان السليم بتاع اليهود يا اخوانا وايه لان النبي عايز يفضل الجهاد هو والصحابه واليهود يشتغلوا بقى يا رساله رساله ليك يا كل يهودي في الارض جيش محمد سوف يعود يا احفاد القرده والخنازير يوم الانتقام جاي يا ألعن خلق الله اللي هيبايعوا رسول الله على الموت مرة تانية جايين استنونا وهتشوفوا يا ألعن خلق الله رسالة لكل مسلم اوعى تيأس اوعوا تيأسوا يا جماعة الأمل في ربنا الرسول قال لنا ان احنا هننتصر عليهم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله ربنا وعد اليهود ثلاث وعود في القرآن الوعد الاولاني اتحقق اللي هو جئنا بكم لفيفا لما جم فلسطين الوعد الثاني اتحقق اللي هو و- وجعلناكم اكثر نفيرا قوه الانتاج الاعلامي والنجوم السينمائيين و- وال Fox News وال CNN واكبر بنوك في العالم كل ده يهود الوقت يا جماعه الوعد الثالث لسه فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد يا جماعه ربنا وعدنا اليهود ما جوش فلسطين بوعد من بلفور ده جم بوعد من الله يا جماعه الرسول بعشر قوه اليهود انتصر عليهم احنا الوقت مليار و400 مليون لو كل واحد بصق بصقه على اليهود هيغرقوا يا للحسره اوعوا تيأسوا الصليبيين قعدوا في المسجد الاقصى 91 سنه اليهود قعدوا ايه 50 سنه ربنا اللي هينتقم من اليهود زي ما انتقم منهم بالريح في, في الاحزاب وبالرعب في خيبر ربنا اللي هيرد على اليهود وهينتقم منهم يا جماعه ولكن اوعوا تنسوا اوعى يا كل مسلم تنسى اوعي اوعى لو في يوم من الايام اتجوزتي وخلفتي واولادك كبروا اوعى في زحمه الحياه والمسؤوليات تنسي انك تعلميهم ان لهم ارض مقدسه هيضحوا عشانها بدمهم اوعى لو في يوم من الايام اتقدم لك عريس يتجوزك وانت بتقيميه ينفع ولا لا تنسي انك تشوفي هو جند من جنود الاقصى ولا لا عايش عشان الارض المقدسه ولا لا اوعى لو في يوم من الايام جيت تموت ونمت على فراش الموت ونزل ملائكه الموت تاخذ روحك اوعى واولادك حواليك تنسى انك توصيهم ان وظيفه عمرهم الارض المقدسه اللي انت ما لحقتش تتحرر على ايديك اوعى لما تتخرج وتجري على رزقك وتسعى على وظيفتك اوعى في زحمه الحياه واخبار الفنانين والفنانات اوعى تنسى ان لينا ارض مقدسه نضحي عشانها بدمنا اوعى لو في يوم من الايام اليهود احتلوا بلدك وضربونا باسلحه امريكيه زي غزه تنسى ان في ارض تانية اغلى عند ربنا من ارضك وبلد تانية اغلى عند رسول الله من بلدك واغلى في دين الله من وطنك اسمها فلسطين اوعوا يا جماعه تنسوا فلسطين اللي ربنا جعل رحله المعراج من المسجد الاقصى مش من الحرم المكي اوعوا تنسوا فلسطين اللي ربنا سماها الارض المقدسه اللي لازم تبقى مطهره بدمنا اوعوا تنسوا الارض اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت باسابيع اول ما قدر يخرج للعالم يبعت جيش لفلسطين يبعت بعث اسامه تجاه فلسطين عشان تبقى فلسطين اول بلد تتحرر في العالم كله اوعوا تنسوا موسى بيموت قبل ما يموت بس... بدقائق وهو واقف بيقول لربنا اللهم اللهم امتني من الارض المقدسه رميه بحجر يا رب انا هموت وانا ما دخلتهاش في التيه بس اموت وانا شايفها بعيني اوعوا تنسوا يا امه محمد ان في امه كامله ربنا استبدلها بسبب انهم ما رضوش يحاربوا في فلسطين اليهود لما قال لما ربنا قال لهم ادخلوا الارض المقدسه وقالوا ان فيها قوما جبارين معهم اسلحه نوويه وبيولوجيه وكيميائيه ربنا قال انها محرمه عليهم 40 سنه عشان يستبدل الجيل ده كله ويطلع جيل تاني اوعى يا امه محمد تخافوا من حرب اليهود لو ما حاربتوش عشان فلسطين ربنا هيحاربكم اختاروا انتوا خايفين من مين اكتر يا حرب مع اليهود يا حرب مع الله تقدروا تحاربوا ربنا لو سبتوا فلسطين يبقى بتحاربوا ربنا يا جماعه عشان ندخل فلسطين وعشان ننتصر في فلسطين لازم يا جماعة لازم عشان ننتصر في فلسطين لازم نتغير تغير جذري كامل موشا ديان لما ناس قالوا له ان محمد بيقول لا يقاتلن المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون قال صح قال الكلام ده صح ولكن لا انتوا المسلمين اللي الحجر هينطق عشانكم ولا احنا اليهود اللي الحجر هينطق علينا احنا ضحينا بدمنا عشان الارض دي ناخدها منكم وانتوا شوفوا اوضاعكم فوقهم فوقوا يا أمة محمد فلسطين مش هترجع إلا لما نتغير كل دمائير لما حرقوا المسجد الأقصى قالت بعدها كلمة رهيبة قالت ندمت أننا لم ننس في المسجد الأقصى قالوا لها ليه قالت لهم كنت بحسب المسلمين هيبقى لهم رد فعل ده ما فيش رد فعل خالص تخيلوا يا جماعة قدر التغيير انت عايز تجاهد الاف 16 والاباتشي وانت مش قادر تجاهد نفسك في الصحيان من النوم ساعة الفجر ازاي ازاي يوم ليلة 67 ليلة 5 يونيو 67 ام كلثوم قاعدة تغني اغاني حب والناس تتمايل قدامها واليهود عند القدس قاعدين يصرخهم ارض الميعاد ارض الميعاد عشان فلسطين ترجع لازم نعرف انها معركة دين دين اليهود عاملين العلم بتاعهم خطين زرق من النيل للفرات وما بينهم نجمة داوود سيدنا داوود كل شعاراتهم دينية لما كانوا داخلين سينا كان العربية اللي قدامهم عليها توراة كبيرة مفتوحة كأنهم بيقولوا لنا التوراة اهي في المستوطنات لما بيجوا يقتلوا المسلمين الجنود ينزلوا من الدبابات يمسكوا التوراة ويقعدوا يقروا ويتهزم اليهود لما دخلوا القدس قعدوا يغنوا دين محمد ولا وراح حطوا المشمش على التفاح قعدوا يغنوا محمد مات خلف بنات هذا يوم بيوم خيبر حرب دينية لما نفهم انها حرب دينية ونفوق فلسطين هترجع لما نتخلص من ذنوبنا يا أمة محمد متبرجة واحدة اخطر على الامة وهزيمة اشد من نكسة 67 اللي اليهود قتلوا فيها 100 الف جند مصري خلوهم يحفروا قبورهم بايديهم قبل ما يقتلوهم يا امة محمد بنكربوي واحد هزيمة ونكسة اشد من نكسة 67 الخطر مش اليهود الخطر ذنوبنا الخطر معاصينا اليهود دول عقوبة من عقوبات ذنوبنا يا جماعة في غزوة خيبر والنبي عليه الصلاة والسلام راجع وهو راجع فالغلام بتاعه اترمى بسهم اتقتل اليهود فضلوا يعادوا للنهاية اتقتل الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة هنيئا له الجنة الرسول قال لهم لا والله لا والله إن الشملة التي اشتملها من الغنائم في خيبر حتة القماش اللي سرقها لا تشتعل عليه نارا في قبره حتة قماش اوعوا تستهينوا بالمعاصي اوعوا تستهينوا بالذنوب يا جماعة اللي احنا فيه ده عاقبة ذنوب احنا احفاد صلاح الدين وعمر صلاح الدين اللي لما لما فلسطين اتخذت مرضاش يضحك وقال كيف اضحك اضحك ازاي يجي لي قلب اضحك ازاي والمسجد الاقصى اسير احنا احفاد لما خالد بن الوليد عمر عزله من فتح الشام فلسطين والاردن وسوريا وفضل يقاتل قالوا له انت بتقاتل ليه بعد ما اتعزلت من القياده قال لهم انما افتح الشام لله لا افتحها لعمر بعد غزوة خيبر يا أمة محمد يلي إن شاء الله بإذن الله هتبقوا جنود جيش محمد على أعتاب المسجد الأقصى اللي ربنا فتحها علينا عسكريا والسرايا زادت والغزوات وحاربنا الروم قبل ما نحارب مكة وربنا فتحها علينا اقتصاديا ما شبعنا قط حتى فتحت خيبر الصحابه كانوا جعانين ما كانوش لاقيين ياكلوا يا جماعه اول مره المجتمع ينام شبعان لما فتحت خيبر الرسول اول ما فتح الحصن الثاني اللي كان فيه اكل الرسول عمله لهم اوبن بوفيه ساب لهم الاكل قال لهم اللي عايز ياكل بس محدش يلم حاجه اللي عايز ياكل ياكل زي ما هو عايز بيفرحهم بالغنائم عليه الصلاه والسلام وبعد غزوه خيبر فضل اليهود يحاربوا في الاسلام حاولت واحده يهوديه اللي هي بنت اخو مرحب اللي علي قتله بنت اخوه عزمت النبي على شمس مومه وكانت هتقتل النبي عليه الصلاه والسلام فضلوا يعادوا ما بطلوش وتتقفل صفحه اليهود لمده 1400 سنه 1400 سنة تتقفل الصفحة لغاية ما تتفتح تاني على ايدينا للأسف الشديد تتفتح تاني على ايدينا الأيام دي لما رجع اليهود احتلوا فلسطين ولكن امتى هيرجع جيش محمد امتى هتيجي لحظة الانتقام امتى هتيجي لحظة الرد امتى هيجي لحظة التكبير على الجدار العازل بتاعهم امتى هترتج ارض فلسطين بالتكبير امتى دمنا هيسيل على اعتاب المسجد الاقصى اللي عايز يبقى فارس من فرسان الاقصى يعيش عشان ربنا وتقرر من الوقت ان ابنها هيبقى صلاح الدين الجديد ويقرر من الوقت وما يقولش ما اقدرش علي بن ابي طالب اللي الفتح جه على ايده كان اضعف واحد في الجيش اوعى تقول انا مش فصيح اوعى تقول انا ما اعرفش اعمل حاجه اوعوا يا جماعه خيبر كانت ايه رهيبه ان اسرائيل هيتقطم وسطها بعد 1400 سنه ان احفاد القردة والخنازير هينقرضوا باذن الله ونبقى نحاولهم برضه يزرعوا الاراضي في فلسطين ونديهم ايه نديهم ال... يعني نديهم نسبه كده وخلاص زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل من 1400 سنه قبل ما اسيبكم يا جماعه وقبل يعني اغادر هذه الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما اسيبكم يا جماعه انا عايز اكلمكم في موضوع خطير جدا موضوع خطير الليله يا جماعه بدايه العشره الاواخر يعني ايه الليله يا جماعه اول ليله وتريه الليله دي اول ليله في العشره الاواخر يعني عايز تقول ايه عايز اقول ان العشره اللي جايين دول كوم وال20 يوم اللي عدوا دول كوم كل اللي عدى حاجه واللي جاي ده حاجه اللي جاي ده يا جماعه اخطر ايام حياتنا كلها الليله ديت ثبت عن رسول الله انها مره جت ليله القدر والرسول عليه الصلاه والسلام عايش شاف رؤيه معينه الرؤيه تح... في ليله القدر الرؤيه تحققت ليله 21 يعني يا جماعه ممكن تبقى ليله القدر ليله القدر دي ليله برمضان كله كل رمضان ليله واحده الرسول بيقول من صام رمضان وقامه اللي يصوم ال30 ويقوم غفر له ما تقدم من ذنبه الرسول قال من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة بالشهر ما تعرفيش هي امتى ما تعرفيش لازم نموت نفسنا يا جماعة انا عايزك تعتبري كل ليلة من العشرة الاواخر لا مش ليله القدر ب 83 سنه لا ده العشر ليالي كل ليله بثمان سنين ونص عشان يبقى الموضوع خطير يعني مش ليله بستين الف لا ده كل ليله بستة آلاف ليله يعني كل حرف قران يضاعف ستة آلاف يا جماعه يا جماعه اعتبروا كل ليله من العشره الاواخر كانها ليله امتحان شفت نفسك ليله الامتحان شفت بتعرفي تنامي لما تقول انا هنام ساعه وصحوني شفت بتعرفي تعرفيش تنامي الوقت غالي الدقيقه تساوي انا عايزك تعتبر ان الوقت غالي والدقيقه تساوي شفت ليله الامتحان بتعمل ايه ما بتضيعش اللحظه لان الوقت غالي 10 ايام اغلى ايام حياتنا يا جماعه يا جماعه احنا وصلنا للايام اللي عندها بيكرم المرء او يهان ربنا هيكرمنا ولا لا يا جماعه ربنا هيصطفينا ولا لا من قبل رمضان واحنا بنهتف بنقول اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر يا جماعه انا عايزك انا عايزك تعرفي ان في ليله هنا مش ب 83 سنه لا ده بعمرك كله انت مين فينا اللي هيعيش 83 سنه مين فينا اللي ممكن يعيش 83 واللي هيعيش 83 يضم في العباده يا جماعه العشره الاواخر الليله الواحده منهم بعمر كامل جنب عمرك والله العظيم كل ليله عمر ربنا اداهولك في عمرك تضيعهم ازاي ربنا يجعلنا من الفائزين فيهم يا رب اوعى تقولوا ليالي فرديه وزوجيه اوعى يا جماعه اسمعوا كلامي يا جماعه دول 10 ايام معسكر مغلق استقتال اللي هيعتكف ربنا يعينه ما يضيعش وقت وما تضيعيش وقت واللي مش هيعتكف من المغرب لجلسه الضحى قاعد مع القران والذكر والعباده والدعاء ليله القدر بيقدر فيها اقدار السنه عايزه ايه من ربنا السنه دي تطلبيه ما تضيعوش وقت يا اخواني الرسول في العشر الاواخر جه على نومه جه على اكله ما كانش بيكلم حد الرسول عليه السلام تعال انت كمان على نومك وعلى اكلك بعض الصحابه والسلف كان يرد عليهم ان هم بعض السلف انه كان يختم القران كل ثلاث ليالي في رمضان يجي العشره الاواخر يختموا كل يوم مره يعني كانوا بيضاعفوا مجهودهم ثلاث مرات انا عايزك تضاعف مجهودك اضعاف ضاعف مجهودك دي ايام حياتك وايام حياتك عايزين الليله دي يا جماعه عايزين نبدا من اولها ضربه البدء بقى من اولها دي ليله 21 نبدا من اول ليله 21 ضربه البدء الوقت فيه الوف دخلوا المعتكفات في كل مكان هتتسبقوا هتتسبقوا لربنا سبحانه وتعالى هم قاعدين يعبدوا ربنا وانتوا تقعدوا تتسبقوا ضربه البدء عايزين من اول الليله ان شاء الله تبقى ليله قدر وليله عتق من نار وليله حسنات رهيبه وننطلق الى الله ومفيش حاجه تعطلنا عن ربنا سبحانه وتعالى انا بحذر النساء بالذات بحذر النساء لبس العيد وكحك العيد وغسيل ال... ومسح الشقه والحاجات اللي بيضيعوا فيها العشر الاواخر دي يا اختي يا اختي اجلي الكلام ده يا اختي الوقت الموضوع اخطر مما نتخيل بالله عليكم يا جماعه هاتوا اخركم هاتوا اخركم موتوا نفسكم العشر ايام دول ثروه في عمرنا لو راحوا هن... هيبقى خسرنا العشر كحك العيد لو راح مش مشكله انما دول لو راحوا تبقى مصيبه مصيبه يبقى اذا يلا يا رجاله يلا نقوم يلا نبدا من اول الليله مفيش حاجه اسمها وتر وفردي كل ليله بثمان سنين ونص كل ليله ليله امتحان دول 10 ايام من عمرك لو استثمرتهم تتنقل نقله رهيبه في علاقتك بالله 10 ايام نتعب ونيجي على نفسنا وبعد كده مش هناخد ماجستير ولا دكتوراه ولا مليون جنيه ولا نفوق ده احنا هناخد الفردوس الاعلى باذن الله سبحانه وتعالى على هذا اترككم هذه الليله باذن الله بعد ما فرحنا بسحق اليهود وبعد ما استبشرنا بسحق خيبر وان اسرائيل هتزول بوعد الله اليقيني ووعد رسول الله واحنا فرحانين ربنا يكمل فرحتنا بقى ببدايه العشر الاواخر والليله الوتريه اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر اللهم اجعلنا من الفائزين بليله القدر اللهم اجعلنا من الفائزين فيها يا رب اللهم اعنا في هذه الايام على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلها ايام فتح مبين علينا وعلى الامه جمعاء يا رب اصطفينا فيها اخترنا فيها اعنا فيها افتح علينا فيها يا رب انها اعظم ايام عمرنا يا رب انها اعظم ايام حياتنا فاغثنا واعنا وامدنا وافتح علينا فيها يا رب وانصرنا على انفسنا فيها يا رب اللهم امين اللهم امين اللهم امين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإن شاء الله بإذن الله بكرة مع فتح مكة بإذن الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا
قالوا لينا ليه محمد ابن